أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا هذه القصة حدثت لمجموعة من الشباب كانوا منتقلين من الرياض إلى الدمام كان معاهم واحد وهم ماشيين على الطريق يبصوا على اللوحة مكتوب 300 كيلو الدمام فالولد بيقول أنا ما شفتهاش كده أنا شفتها 300 كيلو وبيحلف بالله 300 كيلو إلى جهنم فيقولوا له انت حصل لك حاجه في يا ابني مكتوب الدمام اهي فبيقول مشينا 100 كيلو بقيت 200 كيلو بيقول بصيت لقيت اللوحه قدام عينيا جهنم مشينا 100 كيلو تانيين بقت شفتها كده قلت لهم لا انا نازل قالوا لي انت اكيد حصل لك حاجه في دماغك انت هتعكر علينا ليه الفسحه بيقول فعلا خدت بعضي ونزلت وقلت انا مش هكمل فنزلت وحاولت ان انا الاقي اي عربيه عشان ترجعني تاني الى الرياض وانا واقف استظرت وقت طويل جدا عقبال ما عربيه وقفت لي فركبت مع واحد بصيت لقيته قاعد بيبكي قلت له مالك قال له شفت حادث فظيع ايه اللي حصل قال له عربيه مقلوبه قال له عيله يعني قال له لا مجموعه شباب فوصف له العربيه هي عربيه اصحابه فبيقول فانا ساعتها استرجعت الامر قدام عينيا انا كنت عارف ان اصحابي دول ماشيين يعني مشي بطال وما كانوش يعني في طريق ربنا يا ترى فعلا هم الى جهنم وربنا سبحانه وتعالى بعت لي الرساله دي عشان ينقذني منها تصوروا انه يكون الامر كذلك وتكون ماشي في الطريق وانت مش واخد بالك والطريق اللي انت ماشي فيه اما الى الجنه واما الى النار يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان المرد الى الله إلى الجنة أو إلى النار خلود بلا موت وإقامة بلا ضعن يعني بلا ابتحال إن المرد إلى الله ربنا قال وأن إلى ربك المنتهى إن إلى ربك الرجعى النهاية فين يا جماعة آخرة اللي احنا بنعمله ده كله أين المنتهى النهاية عنده هو سبحانه وتعالى ربنا سمى نفسه بأنه الأول والآخر فهو ربنا سبحانه وتعالى الذي يبتدئ كل أمر في حياتك كل حاجة البداية منين؟ عنده والنهاية فين؟ عنده فلو انت النهاردة استشعرت كده ان انت بتطيع ربنا وماشي في الطريق هو مين اللي ابتداء وفقك للكلام ده؟ هو يعني مش عشان انت فيك بعض المواصفات المعينة او الامكانيات المعينة فبقيت موفق في الطريق البداية منين؟ عنده والنهاية فين عنده إما المرد إلى الله إلى جنة أو إلى نار والقضية بقى إن إحنا كتير قوي نلعب بالنار يعني إحنا ماشيين كده في الطريق وتبقى حاسس إن أنت مش مركز قوي والمشكلة اللعب بالنار هنا ملوش حل خلود بلا موت وإقامة بلا ضعن مفيش بديل إما كده وإما كده تدرون إن أهل النار كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت متصورين الكلام ده حقيقي ده كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن أهل النار يبكون هو في النار وبيبكي إزاي يعني النار دي مش مفترض إنها خلاص الماء ده ما يبقاش موجود كده يتبخر لا لا يبكي ماء ينزل من عينه كالحميم الدموع دي بحار حتى لو جبت سفينة عشان تمشي فيها لجرت إن أهل النار لا يبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم جرت وإنهم لا يبكون الدم سلم يا رب سلم يا رب ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم يؤتى بأنعم أهل الأرض أحسن واحد في الدنيا عاش فلوس إيه بغداد إيه كل متاع الدنيا اللي تتصوره تنعم به أنعم أهل الأرض فيكون من أهل النار والعياذ بالله يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في جهنم صبغة يعني يتحط في جهنم كده بس ثانية كده صبغة بس كده فيصبغ في النار صبغة ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط فيقسم بالله والله يا رب ما رأيت نعيما ثانية في النار أذهبت كل نعيم ثانية عشان احنا كتير دلوقتي تلاقي ايه يقول لك يعني خلاص بقى ما انت عارف كلنا مش مركزين ومش مظبطين قوي يعني هم شويه كده في النار وبعد كده بقى احنا من اهل الجنه ان شاء الله ولا اله الا الله فكل الناس هتخش الجنه دي ثانيه في النار ثانيه في النار اذهبت عقله يعني مش قعد بقى اكتوى في النار مش اتكتب عليه بقى كذا العذاب ده بقى مين يستحمله لذلك قال الله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم هو ده موضوع درسنا النهارده يا جماعه لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم النار تأتي على ذهنك كثيرة احنا يا جماعة مصدقين بيوم القيامة مصدقين باليوم الآخر مصدقين ان في آخرة بتيجي على بالك يعني أصلها لو جت هتعمل كذا حاجة تصحح حاجات كتير قوي في حياتنا لو انت تخيلت العذاب اللي هيناله أهل النار ده عامل ازاي أكيد هتصحح أحوالك وتصحح مسارك انت ما ترضاش لنفسك كده ترضى نفسك بالعذاب ده يعني لو النهاردة في أحوال أهل الدنيا لو واحد عارف ان هو لو عمل غلطة معينة هيتسجن وهيتعذب عذاب بقى مفيش بعد كده مش ده في حد ذاته بيبقى رادع جواه عارف انه لو عمل ده هيحصل له كذا زي فكرة الحدود اصلا في الشرع انه عارف انه لو سرق هيتقطع ايده انه لو زنى هيرجم وشاف بعينيه حاجات زي كده هيقول لك لا يا عم ليه البهدله؟ صح؟ هو ده كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم تشوفها بعينيك سيدنا حنظلة قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا فنرى الجنة والنار كأن رأي عين بصوا الفايدة انه كان يقف في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يحس ان الجنة قدامه قدام عينيه ويحلم بيها وده مطلوب ما هي دي هدفك انت مثلا لما تكون مخطط في حياتك لأهداف كتير عايز تتجوز وعايز تعمل مشروع كبير وعايز تطور من حياتك بشكل معين وبتحلم بالأحلام دي أهدافك في حياتك هدفك الحقيقي فين بقى؟ الجنة بتحلم بيها قد ايه؟ بتيجي كده على بالك بتيجي في خيالك وفي نفس الوقت هدفك ان ربنا يعطف رقبتك من النار فمن زحزح عن النار يدخل الجنة فقد فاز انك ما توردش عليها انك لا تصبغ فيها صبغة ما تبقاش ثانية حتى في النار والعياذ بالله المعنى ده بقى بيجي على بالنا قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نسأل الله تعالى الجنة في اليوم على اقل تقدير سبع مرات واخبر ان من سأل الله الجنة كل يوم سبع مرات أدخله الله الجنة ومن استعاذ من النار سبعة أعاذه الله عز وجل من النار أهو برنامج عملي أهو أول خطوة عايزين في درسنا النهاردة نستفيدها لترون الجحيم إنه يبقى نصب عينيك تعمل إيه؟ فلله الجنة على أقل تقدير سبع مرات في اليوم والليلة واستعيذ بالله من النار سبع مرات علشان ربنا سبحانه وتعالى يحفظك من ذلك الكلام ده لما نيجي نذكره ونقول بقى إن الجنة والنار المعاني دي يا جماعة ليه مش محفورة في قلوبنا ليه احنا تايهين عنها ليه احنا متغافلين عنها هي دي مش النهاية هي دي مش آخرة الموضوع ليه لما نيجي نبتدي نتكلم دلوقتي عن احوال اهل النار ليه يا عم ما تعكرش دمنا بقى انت هتتكلم عن النار ليه وبتاعت ليه ابعد عن السكه دي ما تتكلمش عن المواضيع دي خالص عارفين ليه بيحصل كده في نفوسنا لان ذكر الاشياء دي هيخليك تقف مع نفسك واقفه ويبتدي يخوفك واحنا مش عايزين بقى انت عايز تعيش حياتك بقى وتقضيها زي ما انت عايز فالكلام ده بينغص والكلام ده الشيطان ما يخلكش ابدا تبقى عايز تسمعه غير الموضوع اتكلم في حاجه ثانيه اتكلم في حاجات حلوه كده ظريفه اتكلم في الجنه ماشي انما هتجيب لا ترون الجحيم ليه ابعد يا عم عن سكه النار هو ده زي بالظبط كده النبي صلى الله عليه وسلم لما يوصينا يقول لنا اكثروا ذكر هادم اللذات يأمرنا النبي اهو صلى الله عليه وسلم امر نبوي ان احنا نكثر من ذكر الموت ما حدش بقى بيحب سيره الموت ليه؟ هيقطع اللذه وهيقطع حاجات كتير فدلوقتي بقى كل واحد مش مركز وعارف انه الموضوع لو انتهى كده لا انا عايز اعيش شويه فمش عايز يجيب السيره دي على ان ذكر الموت المفروض انه يخلي الواحد يجدد التوبه بينه وبين ربنا وذكر الموت يخلي الواحد قريب من ربنا من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه انت عايز تلقى الله وربنا كرهك يا نهار ابيض ما هو اللي يكرهه مش عايز الكلام ده خالص ولا عايز خلق الله ربنا بيحبك خدتوا بالكم يا جماعة فايدة درسنا النهاردة انه اول حاجة يخلينا نجدد التوبة كلنا تاني حاجة يخليك تصحح حاجات كتير في حياتك ويخليك تاخد القرار قالوا اعظم سائق الى الله تيجي تقول لي مش عارف والله العظيم نفسي امشي الطريق لربنا والله نفسي ابقى كويس بس تقيله شويه رجلي مش عارف امشي في السكه وكل ما اخد قرار الاقي نفسي برجع تاني واعيش حياتي زي ما انا والله نفسي الحاجات دي كلها ابعد عنها وابقى انسان كويس عايز تبقى كده احنا نفوسنا البشريه ما بتمشيش الا كده اعظم سائق الى الله الخوف من الله والخوف يبقى من ده ما هو انت النهارده لما تمر بيك موقف معين الموقف ده يخوفك فعلا تبص تلاقي واحد مثلا مات فجاه قدامك واحد في لحظه ممكن ينتهي كل حاجة في حياته صح؟ ممكن في لحظة تنتهي كل شيء فتبتدي تقول الله ده ممكن الموضوع يكون قريب امال انا مقضيها ليه؟ امال انا متغافل عن المعنى ده ليه؟ انا ما استعدتش انا ما اعرفش اصلا جنة من نار انا اعرف ان هي الاخرة كده بس انا مش عارف ايه هي الجنة ما اتحفرتش في قلبي وايه هي النار عشان ساعات ما نفسي تراودني على المعصية ولا لا لا لا لا لا النار انا ما احبش ان يكون الجزاء في الاخر خالص يوصلني هنا ما احبش يبقى ليا صبغه في النار تدرون ما النار يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ يعني يوم القيامه لها سبعون الف زمام مع كل زمام سبعون الف ملك يجرونها الف الالف يبقوا كام مليون يعني أربعة آلاف وتسعمائة مليون ملك بيجر جهنم دي قد ايه بقى قال الله جل وعلا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون شوف احنا اليومين بس اللي بيجوا كده يعني حر شوية ده ما يجيش ده ده كده سيح جهنم ريحة ده أشد يوم حر مر عليك في حياتك ده كده بيبقى حاجة كده يعني حاجة خفيفة كده من جهنم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي توقد عايز بقى ناركم دي عارف آه، افران الحديد والصلب هي دي بقى النار مش النار بتاعتنا دي لا النار دي نار الافران الشديده دي دي ناركم هذه التي توقد جزء من سبعين جزء من نار جهنم قالوا يا رسول الله ان كانت لكافيه تقدر تحط صباعك في النار تقدر ده ده ويعمل ايه بقى في الناس عايز تعرف بيعمل ايه في الناس ادي واجب عملي رقم اثنين روح بكره زور مستشفى قسم الحروق انا دايما لما اجي اخد الاخوه نروح نوديهم في الاقسام دي ساعات نطلع الاورام وساعات نطلع الحروق واعرف بقى ساعتها يعني ايه نار ساعتها هتعرف النعمه اللي انت فيها وحلم ربنا علينا دي هي دي النار ناركم هذه جزء من سبعين جزء من نار جهنم قيل يا رسول الله إن كانت لكافية قال فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها اضرب في تسعة وستين النار دي واضرب عليها تسعة وستين ضعف هذه نار جهنم نار جهنم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك قال الجنة لها ثمانية أبواب والنار لها سبعة أبواب يقال أنها تسمى جهنم ده باب باب اسمه جهنم والسعير فريق في الجنة وفريق في السعير ولظى كلا إنها لظى نزاعة للسوى عارف يعني ايه نزاعة للسوى يعني يتساقط لحم وجهه بمجرد أن يغمس فيها لحم وشه كله يتساقط يبقى زي الهيكل العظمي ثم يرد له مرة أخرى بص تبقى عاملة ازاي بقى لظى والحطمة وسقر والجحيم والهاوية وهذه أسفلها وكلها في القرآن لظى والحطمة قال الله كلا لينبذن في الحطمة وما أدرك ما الحطمة نار الله الموقدة مقفول عليه مسجون سجن في جهنم وهكذا خلود لا ينتهي يا نهار ابيض سقر يقول الله وما أدرك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر أحد الشباب حصلت القصة دي كان مارد واتقلبت بيه العربيه فالراجل بتاع المرور جه جنبه وبيقول له قول لا اله الا الله قول لا اله الا الله قال له انا في سفر فبتاع المرور مش عارف يعني ايه سفر فراح بعضه وراح لشيخ قال له ولد اتقلبت بيه العربيه وهو في النهج الاخير بقول له قل لا اله الا الله قال لي انا في سفر ايه سفر قال له سفر سفر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر ملك انت متصور بقى ال 19 ملك دول يعني حاجة قليلة خالص 19 ملك العدد قليل الملك ده بس كده يعني مسك مطرقة ولا شيء وضرب بها أهل النار جميعا لدكوا تماما ملك واحد فما بالك بقى دول 19 كل واحد منهم بيعمل ده لا تبقي ولا تذر هذه سقر وباب السعير قال الله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وقال فسحقا عارف السحق الإبادة التامة ما يبقاش في حاجة يتفتت تماما فسحقا لأصحاب السعير ومنها الهاوية قال الله فأمه هاوية أمه مش والدته أمه يعني أمه رأسه يعني ينزل جهنم كده براسه ويعلق فيها هكذا سيدنا ابن عمر شاف رؤية شاف الرؤية دي جهنم وبدأ يوصفها بيقول أنا مريت جالي ملك ومر بيا ووراني النار وقفت على سفرها يعني وقفت عليها من فوق فلقيتها عميقة جدا ولقيت الناس معلقون بأرجلهم رؤوسهم إلى الأرض واخد بالك متعلق إزاي؟ متعلق من رجلين وجدتها هكذا فقال لن ترع لا ملكش دعوه انت لو اكثرت من الصلاه فراح سيدنا ابن عمر راح للسيده حفصه اخته عشان تقص على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا دي قال لك ايه ده بقى هتشوف جهنم واقف عليها وايه حكايه الموضوع وايه الصلاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله رجل صالح لو كان يصلي من الليل فكانت نذير ليه علشان يقيم الليل فكان عبد الله لا يترك قيام الليل أبدا ايه ده قيام الليل كان هيخش النار وقف على من بره وقالوا له بس ما تخافش انت كويس بس احوالك دي كده عشان ما بتكترش من صلاه الليل وده صحابي يعني اهلا وسهلا يبقى هذا شانها قال الله جل وعلا في وصفها فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره استنى بقى عارف يعني ايه وقودها الناس والحجاره النار اهي وبعدين كيف تزداد النار اشتعالا يزداد اشتعالا ينزل فيها ايه ينزل فيها حجارة كده تزيدها اشتعالا وينزل فيها ناس عارفين مين الناس مين بقى اللي هيولعوا في النار يعني النار ما هتولع وهم بقى اللي هيزودوها هيزودوها اشتعالا هؤلاء اهل الرياء دول اللي هيزودوها النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان اول من تسعر بهم النار ثلاثه ايه احوالهم راجل كويس عالم داعيه بيدعو الى الله عز وجل او طالب علم كويس بيتعلم الدين بس بقى بيشتغل الشغلانه دي كلها عشان خاطر ايه عشان الناس تقول عليه ده شيخ الاسلام فيؤتى فيقال ماذا صنعت يا قل يا رب تعلمت فيك العلم انا اتعلمت يا رب على الخاطر يعني يبقى هو ده طريق الى الجنه اقول كذبت تعلمت ليقال عالم وقد قيل وراجل بينفق في سبيل الله راجل دعم من الحج فلان ده راجل من كرماء البشر ما بيسيبش حد الا وبينفق عليه وبيديله وكذا طب ده راجل طيب اهو هيخش الجنه بقى حد وهو يصنع ذلك علشان يتقال انه الراجل ده راجل كريم عشان كده يقال له ماذا صنعت يقول يا ربي انفقت فيك المال فيقال كذبت انفقت ليقال جواد يقال ان انت راجل كريم وقد قيل فبيعمل العمل ينفق المال لغير وجه الله والثالث راجل بيجاهد في سبيل الله فيقول يا رب جاهدت فيك ده انا عرضت نفسي للموت علشان خاطر ارفع رايه دينك فيقال كذبت جاهدت ليقال شجاع وقد قيل انتوا فاهمين يعني ايه اول من تسعر بهم النار دول قبل الكفره وقبل الفجره وقبل المنافقين وقبل كل حاجه دول اول ناس ولعوا في النار الكلام ده يقول برنامج عملي احنا واحنا ماشيين كده بنقول خطوات عشان نعالج القضيه دي يقول ايه بقى اعمل اعمال سر مفيش حد مخلوق يطلع عليها يقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقه السر صدقه السر في السر دي مش انت تعمل العمل وبعد كده حتى تحدث بيه مراتك ولا حد مخلوق في الدنيا يعرف اللي انت عملته ولا تحدث به نفسك مش بعد ما تطلع مثلا حاجه تقعد تقول طب ما انا عملت يا رب اهو ما انا دفعت النهارده 20 جنيه ولا 50 جنيه ولا 1000 جنيه لله الامور بقى تتصلح مش فاهم انت بقى لا صدقه سر هكذا ما تحدثش بيها نفسك ولا تحدث بيها مخلوق يقول فيها ايه النبي صلى الله عليه وسلم صدقه السر تطفئ غضب الرب مش كلنا بنتمناها اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ان ربنا سبحانه وتعالى يحفظنا ما يبقاش العقوبه كده ما يبقاش ربنا غضبان علينا في السنه ما احنا بنعمل كلنا ذنوب ومعاصي كلنا ذاك الرجل فاذ دراك انك عملت ذنب ذنب ربنا لما انت عملت كرهك وغضب عليك ابن مسعود بيقول ان رجلا عبد الله سبعين عاما سبعين سنه شغل لله ثم الم بفاحشه جه مره وعمل ذنب ذنب تقيل فأحبط الله عمله سبعين سنة راحوا في ايه في ذنب ثم انه مر على رجل مر على واحد غلبان فأعطاه رغيفا بصوا البشارة اداله رغيف يتصدق عليه فقال الله ربك شكور يشكر طاعتك له فقال الله ردوا عليه عمله وتجاوزوا عن سيئته فهمتوا خلاص الفاحشة اللي كانت هتوديه جهنم دي خلاص بهذه الصدقة رفعت والسبعين سنة يرجعوا له عشان تصلح أمور أهو السكة السكة من هنا إياك تسمع الكلام ده تقول بس يبقى الواحد إيه يعمل اللي هو عايزه وبعد كده يروح متصدق بالرغيف على الراجل كده يبقى إحنا خلصنا المشكلة إياك تعمل كده ده اسمه مكر ويمكرون ويمكر الله أنت بتضحك على ربنا اللي يعمل الكلام ده يا جماعة بصفة المنافقين والعياذ بالله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم هو يقول لك انا بس عايز كده اقضيها يعني زي ما انا عايز وامتع نفسي وهبقى في اخر عمري كده هبقى اظبط بقى واحج واعمل عمره واعمل مش عارف ايه وهبقى زي تمام التمام ما قال احد سوف وتم له عمله اوعى من سوف قيل في جهنم واد يدعى سوف يدخله اهل التكوين اللي يقعد يقول لك يعني ان شاء الله بعد سنه تبقى هي تتحجب وهو هيبقى يعمل العمره وهيبقى يصلي وهيبقى يظبط اموره وساعتها كمان سنتين كمان ثلاثه اصبر عليا اللي يقول سوف ده يبقى مش هيعمل ليه؟ تعرض عن ربنا سنه ترضى ان انت تبقى عايش على الذنب ويبقى يترفع لك كل يوم في السماء ذنوب طالعه والنعم نازله اكيد في مره ممكن الامر يختلف ما هي قاعد ينزل عليك نعم نعم نعم صحه وربنا يفتح عليك بفلوس ويدمن عليك بزوجه ويديك كذا ويديك كذا ويديك كذا وانت قاعد ترفع له معاصي مش هي ممكن تيجي لحظه وينزل عليك الغضب يا جماعه المساله اقولها لكم تاني ما ينفعش والله نلعب بالنار ما ينفعش ما ينفعش تقضي حياتك كده وانت بعيد شارد عن ربك ادي النار وقودها الناس والحجارة هذه النار لها زفير وشهيق يعني ايه ادي العذاب اللي فيها في بقى عذاب بالمؤثرات الصوتية زفير جهنم وشهيق جهنم يقول الله جل وعلا اذا رأتهم من مكان بعيد بص جهنم تشوف اهلها اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وانت من بعيد بس كده تسمع الصوت صوت انت متصور متصور يبقى عامل ازاي لما يبقى مثلا حاجه عامله زي الزئير كده انت واحد لو قرب مثلا وسمع زئير اسد ولا حاجه يرعب كده لا اشد اشد من كل ما تتصور من المخوفات ده بس كده ولسه ما دخلهاش ده من بعيد هي شافته راحت أحدثت هذا الصوت المفزع سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقررين دعوا هنالك ثبورا وبعد كده يبقوا جايين متسلسلين مقرنين متسلسلين في السلاسل يقرب منها أول بس ما يشوفها يقعد يقول يا ثبورا يبتدي بقى يقول يا نهار أبيض على اللي هيحصل لي أدي جانب تاني من العذاب عذاب نفسي مجرد بس انه يبص ايه هي النار يقول فاما الذين تقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق قال عبد الله بن عمرو اهل النار يدعون مالكا مالك ده اللي هو ايه خازن جهنم الملك القائم على جهنم يدعون مالكا فلا يجيبهم أربعين عاما ثم يقول إنكم ماكثون بعد أربعين سنة يقول لهم انتوا قاعدين فيها انتوا بتتكلموا في ايه ثم يدعون ربهم فيقولون ربنا أخرجنا منها يا رب والله أبدا فإن عدنا فإنا ظالمون لا ده احنا ناخد فوق دماغنا بس طلعنا منها فلا يجيبهم مثل الدنيا مثل الدنيا يعني مثل ايه عمر الدنيا عمر الدنيا ده يطلع كام ألف سنة يقعدوا بقى آلاف السنين حتى يرد عليهم رب العالمين فإذا رد عليهم قال له قال لهم اخفأوا فيها ولا تكلمون ثم ييأس القوم فما هو إلا الزفير والشهيق تشبه أصواتهم أصوات الحمير أولها شهيق وآخرها زفير النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات مرة إن صخرة عظيمة صخرة كبيرة جدا لتلقى من شفير جهنم فوق من فوق كده من فوق جهنم جهنم عاملة زي الأم من فوق ضيقة قوي وتنزل على واسع هي كده إن كادت ليلقى الصخرة العظيمة من شفير جهنم فتهوي بها سبعين عاما حتى تصل إلى قرارها يعني أنت لو رميت حاجة من أعلى ناطحة سحاب في العالم تاخد دقيقة؟ ما تاخدش دقيقة عشان تنزل فشوف بقى الارتفاع ده يبقى عامل قد ايه ودي ثانيه شوف بقى 70 سنه يبقى من فوق لتحت دي قد ايه بقى فهي عميقه عميقه طعامهم ماذا ياكل اهل النار يقول الله ليس لهم طعام ما لهمش الا من ضريع ايه الضريع ده بقى ربنا قال لا يثمن ولا يغني من جوع قال الضريع نبات ذو شوك واخدين بالكم نبات كله شوك لاصق بالأرض لا تقربه دابة ولا بهيمة وهو سم قاتل أكلهم سم وهو أخذ الطعام هذا طعامهم طعامهم الزقوم يقول الله أذلك خير النزلة أم شجرة الزقوم ايه شجرة الزقوم بقى قال إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم في أعمق جهنم طلعها الثمار بتاعتها كأنه رؤوس الشياطين يعني لا شكل ولا منظر ولا طعم هذا طعامهم شرابهم يشرب مش هياكل طيب بس يشرب يحتاج يشرب ايه بقى حميم يقول الله من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ميه اللي هيشربها صديد فيحاول انه يشربه خلاص ما عندوش حل يتجرعه ولا يكاد يصيغه ما يعرفش يبلعه وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ ويقول إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها تقفل عليهم وإن يستغيثوا يا رب نشرب بس يغاثوا بماء كالمهل يعمل إيه؟ يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة يقول الله وذر الذين اتخذوا دينهم هو إيه اللي وداهم جهنم خدوا بالكم وذروا الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا إن احنا بنسمع الكلام ده ونضحك أو نقول بقى بطلوا بقى الكلام ده وما تعكروش دمنا وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به يا جماعة هذه ذكرى لمن يتذكر وذكر به أن تبتل نفس بما كسبت تعذب بما إيه؟ بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها ولو ساعتها قعد يقول يا رب ابدي نفسي باي حاجه يا رب خلاص اعمل اي حاجه بس يرضيك خلاص انتهى اقام الحساب اولئك الذين ابتلوا عذبوا بسبب ما اقترفوا من سيئات بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون يصب من فوق رؤوسهم الحميم ميه نار تنزل من فين بقى تتصب فوق دماغهم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يعمل ايه يصهر به ما في بطونهم معدته وجلده ينصهر يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي يقول يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر أدي سبب من أسباب عايز أقف عنده بقى علشان ناخد نشت في العلاج يا جماعة نخلص إزاي من الهم ده ربنا يعتق رقابنا من النار جميعا يا رب يا رب ولا نرى جهنم إزاي شوف بقى مين اللي هيخش يحشر المتكبر تقول لي الحمد لله أنا مش كده أنا راجل متواضع وكويس وابن بلد ما هو يا ريتها كده النبي قال صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس يعني ايه؟ يعني تسمع الحق ويجي لك الخير وتعرف طريق الهدى وبعد كده تسيبه وتدفعه بطر الحق يعني ايه؟ دفع الحق يعني تكبر تطنش بلاش الكلام ده اليومين دول خليها في وقت تاني يعمل ايه الكبر بطر الحق وغمط الناس ويبقى يحتقر الناس دي او دي تزرع الكبر اللي يزرع الكبر في قلبه ده واللي يكون في قلبه ذرة يحصل له ايه لا يدخل الجنة محرم عليه الجنة لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر طب بس شوفوا المتكبر ده يحصل له ده يحشر المتكبرون يوم القيامة امثال الذر يبقى عامل زي التراب امثال الذر في صور الرجال عارف بقى الحاجات الاقزام قوي دي بقى اللي بتعمل هي دي عامل كده زي النمله بس شكله شكل راجل يغشاهم الذل من كل مكان فيساقون الى الى سجن في جهنم يسمى بولس في سجن في جهنم اسمه كده اسمه بولس تعلوهم يقول النبي نار الانيار يسقون اقفل عليه سجن في جهنم السجن ده اسمه كده وبعدين يشرب ايه بقى يسقون من عصارة أهل النار احنا لسه قايلين يصب من فوق رؤوسهم الحميم فالجلد ده بيتسيح اللي بيسيح ده بقى اللي بيطلع منه ده بقى القيح ده والصديد ده والدم ده ينزل نار النهر ده بقى مش يمشي كده في جهنم وخلاص لا يشربه ده يا نهار ابيض يشرب عصارة أهل النار كان عطاء الخرسان يحيي الليل ثم يخرج رأسه من خيمته فينادي يا فلان يا فلان قيام الليل صيام النهار أيسر من شرب الصديد ولبس الحديد وأكل الزقوم ركعتين تصليهم في الليل خفاف ما ياخدوش معاك ثلاث أربع دقايق يكونوا سبب ثلاث دقائق بالظبط كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام بعشر آيات قل الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس أكثر من عشر آيات من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين وقال لا تحقرن من المعروف شيئا إيش دمنا ركعتين تداوم عليهم بس دول يكونوا سبب دخولك الجنة أحد الصالحين المعاصرين رؤي بعد أن مات فقيل له ما فعل الله بك قال غفر الله لي وأدخلني الجنة تعرف بماذا احد من مشايخنا كان بيحكيها لنا دخل الجنه بايه ده بقى قال انك كنت اذا شربت توخيت سنه محمد صلى الله عليه وسلم فكنت تشرب وانت جالس وتشرب ثلاثا دخل الجنه عشان كان بيشرب الميه زي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشربها كده يسمي ويحمد ثلاث مرات وكان لما بيعمل بيتفنن بيها حريص قوي على انه ينفذ السنه دي بلاش الغزالي اللي هو صاحب احياء علوم الدين اللي هو احد اكبر علماء المسلمين حجه في الاسلام الغزالي قيل انه كان قاعد وكانت قدامه الدوايه بتاعه الحبر زي زمان بقى الريشه والدوايه فجاءت ذبابه ذبابه فجاءت فرحمها فاستخرج لها نقطه من الحبر حطها لها كده عشان تشرب منها فقيل له بعد ان مات ورؤية في المنام ما فعل الله بك قال غفر لي تدري بماذا ده حب في الإسلام يعني بقى يعني هيبتدي بقى يقول ويعدد بقى طبعا بقى بالعلم اللي علمته وبالصلاة اللي صليتها وبالشغل السهيل قوي ده قال تدري بماذا إن الله قال لي إنك كنت تكتب ذات مرة فجاءت ذبابة فرحمتها فأعطيتها نقطة من الحبر فلأجل رحمتك لها أدخلتك الجنة أنا عايز أقول بقى أسباب دخول النار الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن اللي بيعملها عشان يبقى هو ده بقى العلاج وخلاصة الدرس النهاردة بعد ما استحضرت كده خطورة النار أول حاجة شوف الناس كانت بتعمل إيه إيه الأسباب اللي بتدخل الناس النار وتوب إلى الله منها أول حاجة قال صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار قل لي الحمد لله موحدين طب اصبر معايا اصبر بس معايا عشان في كم معنى بيغيب عننا في موضوع الشرك ده ربنا قال ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله في شرك يا جماعه خفي اسمه شرك المحبه بتحب حاجات اكتر من ربنا ها قولوا معايا خلونا صراحه احنا في لحظه بنتوب الى الله عز وجل منها عشان ربنا ما يوعدنا هذا الجزاء ابدا ها في حاجات بتحبها اكتر من ربنا يعني واحد قلبه متعلق بامرأة فبيحبها اكتر ما بيحب ربنا فعلشان كده بيعصي ربنا ولا يبالي واحد قلبه متعلق بفلوس واحدة متعلقة بجوزها فممكن يأمرها بمعصية الله فتعصي الله عشان في الآخر خالص هو يبقى راضي عنها ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قلبك متعلق بحاجات أكثر من ربنا بتخدعش نفسك بالله عليك احنا قلنا كده احنا بنتوب دلوقتي ربنا من معاني دي عشان ربنا يرزقنا واياكم التوحيد الخالص عشان لا يدخل النار بتحب حاجات اكتر من ربنا اسال نفسك حي على الصلاه وادي فلوس ناخد الفلوس وبعد كده نقضيها نشوف موضوع الصلاه ده يبقى في اي وقت ورب الغفور الرحيم هي كده يبقى بتحب الفلوس اكتر من ربنا النبي قال تعس عبد الدرهم عشان ما تجيش تقول لي ايه اللي دخل ده في الشرك ما هو النبي سماه عبد للفلوس عبد الدرهم عبد الدينار وفي لفظ عبد المرأة وهي بالتبع طبعا تبقى عبد الراجل يعني ربنا خلقك وجعل قلبك ده ما ينفعش يتحط فيه حاجة خالص إلا ما حبيته هو وبس وغيور هو إن الله يغار النبي يقول كده وغيرة الله أن تنتهك محارمه فيطلع اللي في قلبك يلاقيك بتحب واحد أكتر منه أو زيه ما بيقول أهو يحبونهم كحب الله يعني مش ما بيحبش ربنا لا بيحب ربنا بس بيحب حاجات تانية زي ربنا بيحب اسمه بيحب ان هو يبقى كذا زي ما بيحب انه يصلي ويحب انه يعمل حاجة خير بس برضه بيحب نفسه اكتر ده شرك خفي يا جماعة فعلينا ان احنا نتوب لربنا منه عشان كده نستوصي بالدعاء ده عشان يبقى سبيل لتطهير القلب من الشرك ان انت تقول اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه اللي انا عارفه ان انا اشرك بك يا رب لا اعوذ بالله ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلم نحفظ اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه وتدعي بقى كده تقعد تقول له يا رب لا تستودع في قلبي حبا الا انت حبك انت يا رب وبس ولا تجعل في قلبي تعلقا إلا بك قلبي ما يتعلقش إلا بيك لا يتعلق بزوجتي ولا يتعلق بعيالي ولا يتعلق بفلوسي ولا يتعلق بمنصبي ولا يتعلق بأصحابي ما يتعلقش بأي حد غيرك أنت يا رب وبس فهمتم يا جماعة؟ عشان نخرج من دي من مات يشرك بالله ما قالش من مات يشرك بالله وهو مصر على الشرك او بيعبد وثن ولا بيعمل كده لا لا لا خالص من مات يشرك بالله شيئا حتى قد كده مش باينه يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال الشرك اخفى من دبيب النمل بصوا خد ازاي عشان كده يا جماعه نجدد التوبه من هذا الامر ونتواصى بالادعيه اللي احنا قلناها دلوقتي علشان اول صنف من اهل النار اهو نخلص منهم اهل الشرك وقال صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر وسكر خدوا بالكم الخمره دي تشمل الخمر اللي هو المعروف ويشمل المخدرات أي نوع من المخدرات حتى الحاجات اللي بيقولوا عليها خفيفة ما أسكر كثيره فقليله حرام حديث كده النبي صلى الله عليه وسلم اللي يشرب نقطة خمر يعني شرب ما سكرش دي من شرب الخمر وسكر لن تقبل له صلاة أربعين صباحا فإن مات دخل النار فإن تاب تاب الله عليه وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا طب ما يبطل بقى مش هتقبل لا يبقى حاجتين يبقى ترك صلاة وشرب خمر ان يصليها ولا تقبل منه ملهاش اي اثر عليه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وتستنزل بها الرحمات و و معناها انها لا تقبل تبقى مردودة عليه لكن غصب عنه لازم يصليها لو ما صلىهاش تبقى العقوبة ضعفت عليه يقول لم تقبل له صلاة أربعين صباحا فإن مات دخل النار وإن تاب تاب الله عليه فإن عاد ثالث مرة بقى فشرب عشان كده دي قضية المدمنين بقى وخطورتها فإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا فإن مات دخل النار وإن تاب تاب الله عليه فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة قيل وما ردغة الخبال يا رسول الله قال عصارة أهل النار طب احنا مالنا بالقصة دي الحمد لله يا عم لا بنسكر ولا بنشرب ولا بنعمل ولا بنسوي الكلام ده بقى علينا عملي ان احنا نسد الباب ده النهارده مفيش اكبر من نسبه تعاطي الشباب للمخدرات فوق الوصف وللاسف ما بقاش يخلو بيت عائله كبيره الا من حاله او حالتين او ثلاثه والغالبيه مش عارفين انا قاعد بحضر في محاضره عن موضوع المخدرات وبيحكوا لي ايه اللي بيحصل يا ابني طب فين اهلك ولا دارين ازاي يا ابني ما كانش بيبان عليك لا لا بنصرف فينا عينينا لما تحمر معايا اصلا اشغلها اطلع اول ما اطلع مفيش اي حاجه وهم مش عايزين يصدقوا يقول لي مش عايزين تصدق هي اصلا لو كده هي ايه ده وانا ما ربيتش وانا ما عملتش لا لا لا لا ده هو مش كده خالص عايزين نقفل ابواب الشر دي يا جماعه اللي يقدر يساعد في مسائل بقى مكافحه الادمان والكلام ده والحاجات دي كلها يبقى ساعد في اغلاق هذا الباب عسى ان يكون سبب اذا اغلق باب النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذلك طوبى لعبد مفتاح للخير مغلاق للشر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما أكثر ما يدخل النار إيه أكثر حاجة تدخلك النار قال الفم والفرج الفم والفرج الفم أول واحدة بقى دي عايزين نقف عليها شوية لسانك كان ابن مسعود يقول والله ما شيء بأحوج من طول سجن من لسان وكان أبو بكر يمسك لسانه كده ويقعد يقول له أنت الذي أوردتني الموارد أنت الذي أوردتني المهالك أنت اللي هتوديه في بس من البشاير رؤيا أبو بكر بعد ذلك في المنام فقيل له ما فعل الله بك وكنت تقول هذا الذي أوردني الموارد قال قلت به لا إله إلا الله فغفر الله لي أنا كان لساني على طول يقول لا إله إلا الله فعشان كده غفر الله لي هو أبو بكر كان بيعمل ذنوب يعني هو أبو بكر كان بيعمل ذنوب بلسانه يقول لك غفر الله لي أمال إحنا لساننا بقى بنقط شهر الحاجات دي يا جماعة لسانك هذا أكثر شيء عليك إيمانيا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث مهم قوي عشان يطبق عملي بيقول إيه لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه تيجي تقول لي نفس القصة هيك تيجي تقول لي مش عارف أركز قلبي ساعات يركز شوية وساعات أحب أسمع كلام الدين ده وساعات أصلي شوية وفي رمضان ببقى فايق قوي وساعات كده ببقى ماشي بس مرة واحدة تلاقي الهدر جه ووقعت في معاصي وذنوب من تاني ما استقامش حالك ليه النبي قال اهو صلى الله عليه وسلم لا يستقيم ايمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه يعني انت لو ادمنت الذكر بلسانك لسانك ده بقى هات بقى لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله لو ادمنت الذكر ده سبب عظيم جدا ان قلبك يتزرع في الايمان ابتدوها من هنا يا جماعه نبتديها من كثره الذكر كثره الاستغفار استغفر كتير علشان يطهر القلب وأجمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم سبب في استنزال الرحمة من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشر وأجمل ان انت تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشان يتقفل بينك وبين الشيطان اللي بيقولها 100 مرة بيبقى في حفظ من الشيطان قل حبيبتان وتحبب بهما الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا بيحبهم يمكن لما انت تحبهم يحبك بيهم يدخلك الجنة عارفين الراجل اللي كان بيحب قل الله أحد ما كانش يصلي صلاة إلا ويقرأ قل الله أحد يحبها فقالوا له بتعمل كده ليه قال لهم لأن فيها صفة الرحمن أصل فيها صفة ربنا فأنا بحبها فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يقول إنها فيها صفة الرحمن فلذلك يحبها قال أخبروه أن حبه لها أدخله الجنة بيحب قل الله أحد بيحبها كده بيحبها يحب يقعد يقولها كتير على لسانه النبي قال اللي يقولها 10 مرات من قال قل الله احد 10 مرات بنى الله له قصر في الجنه الذكر يا جماعه الواحد بس لسانه ده يشتغل يشتغل بالحاجات دي توصله فاكثر ما يدخل النار ايه الفم الحل ان احنا نعمل ايه نكسر الذكر تاني واحده بقى الفرج وهنا الذنوب التي تمس الشهوات وهنا حدث ولا حرج من بقى ناس تقع في فواحش والعياذ بالله والناس بتقع في نظر سيء فبيقع في برضه معاصي من كده اللي بيقع في عادات سيئة ونحو هذا هذا أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج الأمر بيقول حتى تتقي النار اجعلها منك على ذلك يا جماعة ما تنسوش الكلام ده فستذكرون ما أقول لكم الكلام اللي انتم سمعتوه النهارده ده عن النار لترون الجحيم ستذكرونه في يوم ما أصعبه وما أشده فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله اجعلوها قدام عينيكم لما نفسك تنازعك على معصية قول لها لا النار فكرها بالمعاني اللي انت سمعتها النهاردة احنا قلنا بس حاجة بسيطة كده من وصف النار وإلا فالكلام عليها يطول خدنا النهاردة برامج عملية وخدنا واجبات يا جماعة اجعلوا الكلام ده قريب منكم اكثروا من الذكر جددوا التوبة اصلحوا حالكم مع الله عز وجل باصلاح احوال القلوب ما تخلوش في قلوبكم تعلق الا بربنا سبحانه وتعالى خد القرار بقى مستني ايه مستني الطريق الى النار جهنم 300 كيلو جهنم 200 كيلو بتقرب لفين هنا ولا هنا بتقرب للجنة ولا انت في سكة تانية يا جماعة ارجو ان كل واحد دلوقتي دلوقتي حالا يمرر على قلبه كده ذنب نفسه ان ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليه منه ويعاهد ربنا انه هيسيب الذنب ده يا رب يا رب علامة صدقي في طلب رضاك ان انا الذنب ده والله والله ما اعمله تاني ناخد لحظة كده كل واحد دلوقتي يفتكر ذنب من الذنوب اللي ممكن تبقى والعياذ بالله طريقه إلى النار اللي ممكن تبعده عن الجنة اللي ممكن تبقى منزلة سخط ربنا وغضب ربنا عليه الذنب ده هنعاهد ربنا دلوقتي حالا إن إحنا مش هنعمله خلاص ان انا هتوب الى الله عز وجل منه واسال ربنا سبحانه وتعالى انه يعني على صدق التوبه وندعي بعد كده عسى ان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا توبتنا له بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل منا توبتنا اللهم تقبل منا توبتنا اللهم تقبل منا توبتنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا لنتوب اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك يا رب يا رب اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله يا رب أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب قد رفعنا أيدينا إليك وهي ملوثة بالخطايا والذنوب والمعاصي وليس لنا رب سواك يغفر وليس لنا رب سواك يعفو وليس لنا رب سواك يتوب علينا فاللهم اغفر وارحم فاللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم واهدنا وتكرم سبحانك أنت الأعز الأكرم يا رب لا تصد جمعنا هذا إلا وقد غفرت لنا ورضيت عنا أجمعين يا رب أعتق رقابنا من النار أعتق رقابنا من النار حرم أجسادنا على النار حرم أجسادنا على النار أجرنا من خزي الدنيا وعذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب نشكو إليك أحوالنا نشكو إليك قسوة قلوبنا يا رب آتنا من لدنك رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم